ودلوقتي جمعتكم مع كلام في الحب على راديو بلد
كلام اسمع احلى الكلام للشوق نسمع كلام للقلب اسمع كلام في كلام في الحب
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معاها ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وتصرحيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
الحب يقضي على الكثير من الآلام لأنه أعظمهم وحشتوني قوي وعاوزة أقول لكم أولا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الحب اللي كان امبارح وكمان عيد الأضحى المبارك وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا الحب كلمة من حرفين لكن فيهم معاني كتيرة فيهم التضحية الإخلاص الضمير العناد الثقة القلب الكبير كلمة دايما بتحركنا وبقوتها بتدفعنا مهما حصل بتقدمنا ولا بترجعنا صباح الفل على كل مستمعين راديو بلدنا اللي بيسمعوني وموجودين ومنوريني النهارده معاكم الان مع برنامجكم كلام في الحب معاكم من امام الميكروفون شاهين ده انور الحلقه من اعداد الزميله اسماء محمد موضوعنا النهارده عن الحب كله الحب كله يعني حب القلب حب الاهل حب الاصرار على الحق الحب اجمل شيء في الدنيا من غيره الدنيا هتكون صعبه جدا صعبه جدا ان الواحد يقدر يعيش من غيره لو مفيش حب عمرك ما هتلاقي حد يهتم بيك ولا هيفرق معاك ولا هتفرق مع اي حد حتى لو غبت عنه يوم لو مفيش حب يبقى مفيش حد هيسامحك لو غلط لو مفيش حب مفيش حد فينا هيستحمل التاني في اي تصرف ممكن يعمل عشان كده الحب ده اهم شيء في الدنيا والاهميته ده حب الناس انهم يخصصوا يوم الحب يعبروا فيه عن مشاعرهم للناس اللي بيحبوهم وكمان شايفين ان هم بيتعبوا عشانهم وعشان بس مجرد انه يساعدوهم النهارده حلقتنا خاصه جدا عن يوم الحب وعن عيد الحب وعن عيد الاضحى هنتكلم فيها عن سبب وجود يومين لعيد الحب وكمان هنتكلم عن السعادة مع الناس اللي بنحبهم وازاي بنقدر نزور الناس ساعدنا وبنحاول ان احنا نودهم كل واحد هيقول لنا عمل ايه في يوم عيد الحب وقال لمين متشكر جدا وبحبك وسعيد بوجودك معايا ده موضوع حلقتنا النهاردة مستنية رأيكم في موضوع النهاردة واي حد في حاجة حلوة في قلبه ونفسه يحكيها مستنية منه النهاردة ان احنا نسمعها آه، ويحكيها لنا على من خلال ال fan page راديو بلدنا او group راديو بلدنا وال SMS على www.baladna.com/sms بلدنا B L B N double A نروح نسمع تامر عاشور بيت كبير ونرجع نخش في موضوع حلقه
انت يلي خدت قلبي من زمان ومن اللي فيه خدت قلبي لدنيا تانية احلى من اللي حلمت بيه احلى عمر انا عشته جنبك والحنان عندك كتير هو في كده زي قلبك لسه في في الدنيا خير عمري ما انسى انا قبلك كنت بايه ومعك بقيت انا ايه انا باقي ليك ولحد ما عمري ينتهي هفضل يا حبيبي معاك وهعيش واموت بهواك انا ليا مين غيرك حبيب عمري يا ما عشت اتمنى اقابلك ياللي زيك مش كتير مش مجاملة عشان بحبك ده انت ليا حاجات كتير هي كام مرة هقابل حد بيحب بضمير حد عاش عمره عشاني وقلبه ليا بالكبير عمري ما انسى انا قبلك كنت فين ومعك بقيت انا ايه انا باقي ليك ولحد ما عمري ينتهي هفضل يا حبيبي معاك وهعيش واموت جواك انا ليا مين غيرك حبيب عمري وهعيش واموت جواك عمري ما انسى انا قبلك كنت في ايه ومعاك بقيت انا ايه انا باقي ليك ولحد ما عمري وهعيش واموت بهواك انا ليا مين غيرك حبيب عمري
يا محلى زمان وليالي وطرب زمان ايام الست والعندليب وعبد الوهاب وفوزي ورشدي ومحرم وفريد يا محلاها ايام معانا هتسمع وتعرف قصص حياة كل فنانين زمان تابعونا كل يوم جمعة من 7 ل 8 بالليل في برنامج ايام زمان تقديم واعداد خالد صابر على راديو بلدنا اف ام
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معايا ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معايا حاولي تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهند انور على راديو بلدنا اللي يحب يصدق كل شيء او لا يصدق اي شيء مستمعينا لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم في موضوع حلقتنا النهارده عن الحب كله عن عيد الحب وعن عيد الاضحى مستنيه مشاركتكم على ال fan page و group راديو بلدنا وال SMS على www.baladna.com/sms بلدنا B N double A يقولون خيرا لنا ان نحب ونفشل من ان لا نحب ابدا هنتكلم دلوقتي عن الحب العاطفي او الحب الرومانسي اكيد طبعا كلنا عارفين انك تكون بتعشق حد لدرجة الجنون انك تكون مستعد تضحي عشانه مهما يكون انك تكون واثق فيه لدرجة تفوق كل الظنون ده الحب العاطفي او زي ما في ناس بتقول عليه حب الكورنيش وده علشان الكورنيش دايما مرتبط بمكان الحبيبة اي كورنيش مش كورنيش النيل بس ولا كورنيش اسكندرية عارفين ليه عشان الحب هو رمز الوفاء والمية رمز للنقاء عيد الحب طبعا كلنا عارفين انه بيبقى يوم 14 فبراير وبيحتفل بيه العالم كله بالورود والقلوب الحمراء والدباديب وكل حاجة بتعبر عن الحب لكن النهاردة عيد الحب المصري بتاعنا احنا بنحتفل بيه دايما بطريقتنا الخاصة طب ايه حكاية يوم عيد الحب المصري وايه لازمته يعني ما كان كفاية يوم واحد وخلاص هقول لكم حكاية عيد الحب المصري يوم عيد الحب المصري اللي فكر فيه هو الكاتب مصطفى أمين وأخوه التوأم علي أمين وقالوا الحب هو أساس كل شيء في الدنيا ومدام الحب مهم في الحياة يبقى يوم الحب مش للحبيب والحبيبة بس لا احنا فكرنا ان احنا هنعمل يوم حب مصري مفهومه مختلف يكون شامل كل أنواع الحب حب الزوج والحبيبة حب الأم والأب الأسرة والعائلة حب الجيران وزم- وزملائهم يعني يوم حب لكل الناس نعبر فيه عن شكرنا ليهم بوجودهم معانا ووجودهم في حياتهم في حياتنا واهتمامهم واهتمامنا كمان بيهم وسعادتنا بان هم موجودين معانا في حياتنا ونبين ليهم قد ايه هم مهمين في حياتنا يعني ما فيهاش حاجة لو كل واحد راح قال لحبيبه انه بيحبه ويقول له انا بحبك وسعيد انك معايا ممكن كمان تقول كده لامك ابوك اخواتك ساعات الواحد بيكون فعلا محتاج يا جماعة انه يسمع ان في اي حد بيحب او بيحتاج زي ما بيقولوا الكلمة الحلوة او ان في حد سعيد بوجوده معاه عشان حتى يقدر يكمل مشوار الحياة بسعادة كل واحد منكم بقى يقول لنا هو قال شكرا لمين يوم عيد الحب وعمل ايه كمان في عيد يوم الح- الحب نشوف اخبار ال- ال page او ال wall آه، راديو بلدنا اسماء حط بص يا جماعه لقيت المشاركه بس عشان ما نتوهش من بعض آه، معايا مشاركه من محمد علي بيقول ليه دايما اللي بيحب مش بيقدر يوصل للي حب للي بيحبهم لازم تحصل حاجه تفرقهم يا ترى العيب فين في الظروف اللي فرقتهم عن بعض ولا فينا احنا اكيد الظروف لان الظروف هي اللي بتحكم على البني ادم ان هو ممكن يعني الفراق البني ادم مش بيختاره بمزاجه اكيد الظروف هي اللي اجبرته على كده المشاعر دي كل واحد فينا لما يديها طاقة كلما استمر وطاقته دي بتبقى عبارة عن قرارات صائبة حتى تستطيع ان تسلك الطريق الصحيح قلبنا مقسم لنصين الاول عشان نعيش بيه والتاني عشان نحب بيه الحب فطرة اتخلقت جوانا وبتزيد بزيادتنا له ثانية مشاركتكم على ال fan page group راديو بلدنا وال SMS على www.baladna.com sms نطلع لفاصل سريع نسمع الجريني جنبك على طول ونرجع نكمل موضوعنا
اوعدني جنبي تعيش ولا ليلة تنساني قولك عليا أعيش وأموت يا حبيبي وأنا وياك اوعدني ما تسيبنيش ولا حتى لثواني ده عمري كله هيسوى ايه لو يوم ما كنش معاك جنبك على طول خليني ما اكذبش في يوم عن عيني ده انا لما بقول يا حبيبي قلبي بيرتاح جنبك على طول خليني على حلمي بعيد وديني هنفكر ليه بمبارح ما هو عن دوران تعرف بحس بإيه طول ما انت ويايا أحلى حياتي بشوفها فيك حبك واخدني معاك قلبي بتسكن فيك يا حبيبي وكفاية تفضل في حضني عايش معاك كل اللي بتمناه جنبك على طول خليني ما تغيبش في يوم عن عيني ده انا لما بقول يا حبيبي قلبي بيرتاح جنبك على طول خليني على حلمي بعيد وديني هنفكر ليه في امبارح ما هو عن دوران حبيبي قلبي بيرتاح جنبك على طول خليني على حلمي بعيد وديني هنفكر ليه امبارح ما هو عالدوران
Test your might. Test your might.
ابو سويكه ايه اتلعبت لشيكابالا ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن أبو تريكة، ابو سويكه والهدف هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا يا قناص هلا هلا هلا يا قناص حلوه حلوه حلوه
بتحب الكورة بتحب تتابع الدوري المصري وكمان اخبار الكرة العالمية كل ده يوم الخميس من 6 ل 7 في Off Time مع احمد الفهد على راديو بلدنا
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معاها ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهند انور على راديو بلد لا احبك لانك مصدر راحه وانما احب راحتي لانك مصدرها مستمعينا لسه بنسمع كلام في الحب بنتكلم النهارده وموضوع حلقتنا بيتكلم عن الحب كله عن عيد الحب وعن عيد الاضحى مستنيه مشاركتكم على ال fan page و group راديو بلدنا ال SMS على www.baladna.com/sms حب الحب ده نوع جميل من انواع الحب يمكن كتير منا بيعيش فيه لغايه ما يلاقي الانسان اللي يرتبط بيه ولغايه ما يلاقي الانسان ده يفضل يحب في شيء مجسم ولكنه معنوي يفضل يحب في الحب ويعيش في الحلم ده وبيكون حلم جميل ولكنه صعب ومهما الانسان حب او ارتبط فيظل المعشوق الاول والاخير هو الحب نفسه مستنيه مشاركتكم على ال fan page و group راديو بلدنا وال SMS على www.baladna.com/sms أم، بلدنا B L D N double A بلدنا SMS بتقول أم، من ميرو بتقول انا كنت ناسيه خالص ان عيد الحب كان امبارح وهو كمان ما افتكرش بس هو مشغول قوي انا عارفه بس زعلانه ومتضايقه قوي ما تزعليش يا ميرو واحنا يا ستي بنقول لك كل سنه وانتي طيبه وبعدين هو العيد دوت يعتبر مش معروف قوي زي يوم 14 2 آه، بشكرك كتير جدا لمشاركتك يا ميرو و- وانتي يا ستي اتصلي بيه النهارده قولي له كل سنه وهو طيب معايا كمان مشاركه من رساله خاصه جدا من سما بتهني راديو بلدنا وكل المستمعين بعيد الاضحى المبارك وبتقول كل سنه وانتم طيبين وتحيه خاصه لمذيعتنا الجميله شاهين انور بجد منوره البرنامج وبرنامج متميزه جدا متميز جدا ميرسي يا سمسمه ربنا يخليكي وانت طيبه يا جميله آه ندخل تاني نكمل بقى موضوع حلقتنا يقولون ان المرأة لا لا تهزأ من الحب ولا تسخر من الوفاء الا اذا خيب رجل املها كلنا عشنا الحب واللي معشهوش لسه بيتمنى يعيشه وما يزال لحد الان بيدور عليه حلو قوي انك تلاقي انسان يحبك بجد ويحس بيك من غير حتى ما يتكلم ويقدرك ويقدر مشاعرك والاجمل كمان انك انت تبادله نفس الاحساس وتبقى قريب منه جدا وما تقدرش تستغنى عنه ويبقى اجمل واجمل لو وضحت له انه اهم انسان عندك في الدنيا وحسسته بكده ايوه طبعا لازم تخليه يحس بكده مش عيب ولا ضعف منك انك ما ت- ما تقدرش تستغنى عنه ولا عيب انك تقوله او تصارحه لانك بتحبه بجد واللي يحب بجد ما بيقدرش يفارق حبيبه كمان يحب انه لما يحتاج له يلاقيه جنبه طول الوقت حتى لو مش هيعمل له اي حاجة المهم ان يكون موجود معاه في كل اللحظات وكل الظروف وطبعا مع انشغالنا في حياتنا وظروف الشغل بتخلي الواحد حتى ينسى يعبر عن حبه لمراته او حبيبته او خطيبته وما ياخدش باله انها ممكن تكون محتاجة تسمع كلمة بحبك او تحس انها لسه مهتم او تحس ان هو لسه مهتم بيها ممكن كمان يقول انا مش محتاجة اقولها لان المفروض هي تكون حساها قبل ما تسمعها لكن اكيد طبعا هي حساها بس ده ما يمنعش ان, إن انت تقولها لما تقولها بجد بتفرق كتير جدا وبتبقى هي فعلا محتاجاها وبتحب انك تقولها وبتبقى كفاية بجد عليها من اي حاجة تانية يبقى فيها ايه بقى لو يوم عيد الحب انتهزتها فرصة واشتريت وردة بس صغيرة ومش هقولك بوكيه ورد لا ممكن يكون غالي عليك بس جيب وردة وروح لخطيبتك او مراتك او حبيبتك وقدمها لها وقول لها بحبك يا اجمل ما في حياتي وانا سعيد بوجودك في حياتي ما تتخيلش بجد الكلام ده ممكن يفرق معاها كتير جدا وممكن كمان يأثر معاها كتير لكن معظمنا ما بقاش يعمل الموضوع دوت ومعظمنا ما بقاش اصلا يفكر آه، انه يشارك او انه حتى يفكر انه يقول اي كلمة حلوة آه، لحبيبته او لمراته يكبر بمعنى اصح وما بيحبش ان هو يكتير او يتكلم او يقول احنا كبرنا على آه، ما ينفعش احنا نتكلم في الموضوع ده طبعا ده بيأثر عليها كتير جدا ومنه حاجة فعلا لانه يتقال له بجد كلمة حلوة مستنية مشاركتكم على ال fan page و group راديو بلدنا وال SMS على www.baladna.com/sms الحب يا جماعة تجربة هو اخطر واهم حدث يمر بحياة الانسان هنطلع نسمع كريم محسن حلم السنين ويلا اصحوا معايا
من قد ايه مستني يجيلي يوم واشوف ايدك في ايدي واخدك في حضني وانسى بيك الدنيا دي انا من نهارده كل ليك ولا يوم هكون عنك بعيد هبدأ معاك عمري الجديد اللي انت فيه حلم السنين شايفه بعينيا معاك عايش من لحظة دي اللي فات ولا يسوى تانية بين ايديك الدنيا دي مشترعة قلبي فرحته إن أنت جنبي مفيش كلام يوصف لك اللي بحس بيه في حاجات كتير جنبك حسيت ده انا كنت قبلك مش عارف غيري إني كنت قابلتك انت من زمان فرحة عينيك في الدنيا عندي ضحكتك دي لمست قلبي حضنك انت بس حاسس بالأمان القضية اللي فات ولا يسوى تانية بين ايديك الدنيا دي مصطنع قلبي فرحته اللي استجاب مفيش كلام لو كان اللي
في ايام ما بتتنسيش ايام دينا لازم تعيش ايام مهما طال عليها الزمن ما بتتمحيش الايام دي هنسمعها مع بعض في برنامج يوم من الايام كل يوم اربع تسعة مع سماء فايد على راديو بلدنا استنونا
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معاه ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهند انور على راديو بلد الحب احساس واخلاص لو كان هناك من يحبك فانت انسان محظوظ واذا كان صادقا في حبه فانت اكثر الناس حظا مستمعينا لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم في موضوع حلقتنا النهارده عن الحب كله عن عيد الحب وعيد الاضحى مستنيه مشاركتكم عن ال fan page الخاص براديو بلدنا وال SMS على www.baladna.com/sms نشوف الاخبار ال SMS اللي جات لنا ايه معايا رساله جات لي من مجهوله مش عايز اقول اسمها بتقول hi يا شاهنده بس كنت عايزه اقول لك طب هو مش مشغول يا شاهنده ومش فاكر ان في عي- عيد حب اصلا ولا انه يقول كل سنه وانتي طيبه تقولي ايه عايزه اقول لك بجد ان يعني مش عايزه اقول لك ان انت ما ينفعش ان انت تسيبيه بس بجد لا انت لازم تحسسيه بكده لازم تقولي له انت مشغول عني وانا ليا حق فيك لازم تقولي انت انت ليه تنشغل عني والا ما ينفعش بصراحه يعني انا انا انا نفسي ما رضهاش لان ما ينفعش بجد ان هو ما يقولكيش كل سنه وانت طيبه ايا كانت المناسبه لازم يعني مت... كلمه بسيطه اغلى من مليون هديه متهيألي هو لو اتصل بيك او بعت لك مسج متهيألي هتبقى عندك كبيره جدا احسن من انه يجيب لك هديه ولا حاجه مجرد الكلمه يا جماعه انا قلت ان هي بتفرق كتير جدا بشكرك كتير جدا لمشاركتك معانا وجات لي كمان SMS بتقول شاهندة ازيك كل سنه وانتي طيبه وانتي طيبه يا جميل او انت طيب يا جميل ميرسي جدا آه، ان انتوا بتقولي كل سنه وانتم طيبين ويا رب ان شاء الله باذن الله الحلقه آه، تكون عاجباكم عايزه اقول لكم ان السعاده لا تكون الا من خلال الاهتمام بالناس والاشياء بدون انتظار المقابل الام دايما بتحب طفلها من وهو لسه جنين بداخله وبتحس بمشاعر كتير منه منها انها بتكون متلخبطه وفرحانه ومبسوطه وكمان خايفه حاجات كتيره قوي بتحس بيها بس اهم حاجه فيها انها بتحس انها بتحب المخلوق اللي جواها حتى كمان من غير ما تشوفه وتلاقيها بتكلمه وتحكي له وتقعد تفكر فيه وتتخيله وتعد الايام عشان تشوفه وتمسك ايديه الصغيره بين كفوفها ويعدي الوقت وتلاقيه بين ايديها طفل صغير مش فاهم اي حاجه في الدنيا وتلاقي الام دي بكل حب بتحضنه وتبوس ايده وتديله كل الحنان والحب اللي في الدنيا اللي ربنا زرعه فيها لحظة ما هي بقت حامل في طفل ده وتلاقي الأم بتكلم الطفل ده وتقول له بحبك ماما بتحبك أو أنت عارف إن ماما بتحبك هل يا ترى هو فاهم الكلام ده؟ فاهم هي بتقول إيه؟ لا طبعا هو صغير على إنه يكون فاهم لكن أكيد حاسس وممكن تلاقيه كمان ابتسم للكلام اللي هي بتقوله وسبحان الله كلمة بحبك للطفل بتأثر فيه جدا وبتأثر فيه صحيا كمان طبعا علاقة الأب بالطفل غير الأم خالص بس ده ما يمنعش ان هو كمان يهتم بيه ويبين له انه بيحبه وما يقولش ده حتى عيل مش فاهم ده حته عيل مش فاهم لا لازم يديله الاحساس ويقول له انه بيحبه يوم عيد الحب ده كمان يقول له انا بحبك وكل سنه وانت طيب اي تصرف يوصل الابن ان ابوه بيحبه ولو الابن ده كبير شويه يصاحبه ويحسسه انه فخور بيه وبيعتز بيه حتى لو كان فيه عيوب اكيد لو حس بحب اهله ليه هيحاول بجد ان هو يكون احسن واحسن واحسن مستنيه مشاركتكم على ال fan page الخاص براديو بلدنا وال group راديو بلدنا وال SMS على www.baladna.com/sms عايزه اشوف اخبار الناس طب جاتلي كمان SMS من ميرو بتقول اهي احنا معاكي بس ان كل ما اجي ادخل على الراديو بيظهر عندي هذا المحتوى غير موجود واكيد عند ناس كتير برضو كده بس احنا معاكي وسامعينك طب يا جميل ممكن اسماء برضو نزلين معلش ال link ال- التاني والناس تحاول تسمع على www.baladna.com يا جماعه ممكن تسمعوا من ال link دوت اسماء احنا منزلاها على ال group الخاص براديو بلدنا www.facebook.com/groups slash راديو بلدنا بلدنا B L D N double A طيب آه جات لي كمان آه جات لي كمان message message من ساره ساره ايه؟ ساره احمد بتقول مساء الخير عليك يا شاهنده وكل سنه وانتي طيبه يا جميل ودايما في سعاده وفرح وبجد موضوع الحلقه حلو جدا وانا حبيبي الحمد لله افتكر وقال لي كل سنه وانتي طيبه وانا كمان كنت بعت له رساله يعتبر في نفس الوقت اللي هو كلمني وانا معرفش ان هو هيكلمني وانا بعت له فعلا message وكان بجد تاثيرها حلو جدا علينا وخرجنا النهارده ولسه راجعين وقلت اسمعي الحلقه بشكرك كتير جدا يا ساره ويعني كل سنه وانتم طيبين وبصحه وسعاده دايما و... وفي هنا وعيد سعيد عليكم يا رب جميعا أم... احنا عايزين نشوف المشاركات بتاعتكم الناس لسه نايمه معانا مستنيه مشاركتكم على ال fan page و group راديو بلدنا وال SMS على www.baladna.com slash sms بلدنا B D N double A اهم حاجه كل بنت بتتمناها في اختيار شريك حياتها او حبيبها هو الحب انه يحبها وتحبه ويكون في ثقه بينهم ووفاء لان لما تحب لازم توفي ولما تحب لازم تقدر حبيبك وفجاه يكون نفسك تسمع منه او منها
سيبي روحك وارقصي من ايديا والمسك حضني بايديكي واضحكي وعلى ودني ميلي واهمسي سيبي روحك وارقصي بين ايديا والمسك حضني بايديكي واضحكي وعلى ودني ميلي واهمسي اه عارفه ايه في بالي عارفه نفسي في ايه عايز دلوقتي اشيلك وبتنا نجري عليه ايدي على ايدك كده ميلي على حضني كده انتي وانا بنرقص سوا عالارض ولا عالسما اه قلبي سمع قلبي وانتي خدك عليه اه سمع كل دقة
قلبك وقول كل اللي جواك وصل لحبيبك رسالتك شاركنا أفراحك أحزانك قول تجربتك هنسمعك وهنكون معاك في برنامجكم قول اللي في قلبك مع هاجر فاروق يوم الأحد والأربعاء من 12 إلى 2 بعد منتصف الليل
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معايا وعندك أزمة حب معايا ومش قادر تحل مشكلتك معايا ومش قادرة تحل مشكلتك معايا حاولي تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهند انور على راديو بلد يقولون الاباء يكونان في غايه السعاده اذا راوا ابنائهم افضل منهم اي تصرف يا جماعه بيحاول الاب انه يوصله لابنه حتى لو كان صغير وحب يقول له بس كل سنه وانت طيب ده بي- بيديله احساس حلو قوي وكمان الولد لو كان كبير شويه او البنت ده بيديله احساس حلو قوي بيبقى تصرف كويس قوي منه اهم حاجه كمان كل بنت بتتمناها في اختيار شريك حياتها او حبيبها هو الحب انه يحبها وتحبه ويكون كمان في ثقه بينهم ووفاء لان لما تحب لازم توفي ولما تحب بتقدر تقدر حبيبك مستمعينا لسه بنتكلم عن آه، عيد الاضحى وعن الحب كله وعن عيد الحب مستنيه مشاركتكم على ال fan page و group راديو بلدنا وال SMS على راديو بلدنا عايزه اقرا المشاركات معاكم معايا مشاركه من من حد مش عايز يقول اسمه بيقول هاي يا شاهنده بس كنت عايزه اقول لك طب هو مش مشغول يا شاهنده ومش فاكر ان في عيد حب اصلا او كمان يقول لي كل سنه وانت طيبه تقولي ايه عليه بصي يا جميل والله ممكن يكون هو مشغول او ممكن يكون بس عشان عيد الحب دوت مش معروف قوي فممكن ناس كتيره جدا ما تعرفوش في نفس الوقت ما, ما تظلمهوش يعني حاولي انت تفكري بيه لو هو بقى مش فاكر خالص يبقى مفيش حب اصلا يعني يعني لو هو اصلا قالك آه، لا وحب ايه وبتاع والكلام دوت يبقى يبقى مش بس انت حاولي برضه معايا كمان آه، رساله بتقول شاهندة ازاي كل سنه وانت طيبه وانت طيبه يا جميل معايا كمان رساله من ميرو بتقول شاهي احنا معاكي بس انا كل ما اجي ادخل على الراديو يظهر لي محتوى غير موجود واكيد عند ناس كتير برضو بس احنا معاكي وسامعينك طيب يا جميل ابعتي آه، اسماء هتنزل دلوقتي على group راديو بلدنا آه، link تاني ممكن تسمعوا منه آه، معايا كمان معايا مشاركتي باسم محمد علي آه، محمد علي بيقول انا حبيت في حياتي كلها اسم واحد بعشق جيجي وبموت في جيجي وبحب جيجي بس دول ثلاثة مختلفين مش عارف ده نصيب ولا ايه كل ما احب وا- واحدة يطلع اسمها جهاد بس اقدر اكتر واحدة حبيتها الاولى كان حب طفولة بس مش قادر اصارحها مش قادر اصارحها بحبي لحد دلوقتي والتانية حب الجامعة لقيت فيها الاولى والثالثه حب شات لقيت فيه حاجات من الاولى برضو انا عارف اني لخبطتكم معايا بس انا متاكد اني ما حبيتش غير واحده وحاولت ادور عليها ومش لقيتها ومش عارف اعمل ايه بجد نصيبك هيصيبك آه ما تستعجلش على الحب الحب موجود وكل حاجه بس الفكره كلها انه هيجيلك وقت ما ربنا يكون رايد ما تحاولش ان انت تدور عليه ومجرد الاسم دوت مش اكتر عادي الاسماء كتيره ومتكرره كتير م- مش فارقه المهم ان انت ما تدورش عليه وهو هيجيلك لحد عندك بشكرك كتير جدا يا محمد على مشاركتك معانا حب الاهل يا جماعه نتكلم عن نقطه معينه قوي حب الاهل ده اللي اغلبنا بيهمل فيه بس زي ما بيقولوا اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد وفعلا دي حقيقه كبيره وبانت قوي في الازمه الاخيره وكان المترجم بتاعها هو المقاومه الشعبيه الشباب الجميل اللي وقف قصاد بيته وقصاد محله عشان يحمي اهله وناسه والشباب كمان اللي ضحى عشان يرفع الظلم عن اهله الازمه الاخيره اللي حصلت في مصر بينت معدننا الحقيقي اللي كان الناس بتقول انه مات اهو صحي وقال باعلى صوته انا عايش الاباء قدوة الأبناء ولو عرفوا معنى السعادة وقدروا يوصلوها لأولادهم يقدروا يستفو- يستفيدوا منها كتير بإن أولادهم كمان هيبادلوهم نفس الحب ونفس الإحساس والتقدير والفخر بإن الإنسان ده أبوه يا ريت كل ابن طبعا يحس بإن أبوه فخور يعني إن أبوه فخور بيه وإنه يعني يحب يريحه في كل حاجة وتروح وتقول له أنا بحبك مش عشان أي حاجة في الدنيا غير إنك أنت أبويا وانا ابنك وفخور بيك جدا وحسسه بالعرفان والتقدير على تعبه وتربيته وجهده وعرقه اللي هو خصصه علشان انت تعيش كويس ومبسوط وتقدر تحقق كل الوسائل اللي تخليك مش محروم من اي حاجه كل واحد في حدود امكانياته كل واحد مننا يكلم ابوه ويطمنه عليه ويحسسه انه مهتم بيه كتير منا بيتجوز وبيروح في دوامه الحياه وما بيتكلمش وما بيسالش وطبعا انه هو مهتم بوجودهم في حياته لانه لو لا قدر الله فقد اي حد منهم في اي وقت هيحس بالوقت اللي هو ضيعه بايده وهو بعيد عنهم وانشغل بحياته وهيتمنى لحظه يقول له كل الكلام ده بس هيكون الوقت فات الحق نفسك دلوقتي كل اللي بيسمعوني يلحقوا نفسهم انتهزوا الفرصه الوقت اللي لسه ما فاتش يا جماعه العيد بكره لسه وقول لهم كل سنه وانتم طيبين وانا اسف وروح زورهم كمان استنيهم شركتكم على الفان بيج وجروب راديو بلدنا ومسجاتكم على www.baladna.com/ss عايزه اقول لكم كمان ان انا معايا ضيف النهارده هو آه، محمود سأل شوية اسئله كده عن عمل ايه في عيد الحب و- وقال لي مين توكن وكمان آه، قال كل سنه آه، وهو طيب لمين وعمل ايه وادى عاديه ولا ما اداش آه، بنرحب بيك يا محمد اهلا بكل مستمع راديو بلدنا اهلا بيك يا شاهين ده منوره آه، طبعا انا مبسوط جدا ان انا النهارده معاكم على راديو بلدنا ويا رب دايما راديو بلدنا يكون في ازدهار وطبعا مجهود كبير اللي انتوا عاملينه آه، كل سنه وانتم طيبين كلكم كل سنه وانتم طيبه يا شاهين ده قول لنا بقى عملت ايه في عيد الحب امبارح قضيته ازاي كان ازاي يعني والله عادي حب انا شاهين اللي قالت لي عليه والله العظيم ما كنتش عارف بجد يعني او كنت مشغول آه، كده فلقيت آه، شاهين ده بتتصل بيا فقالت لي كل سنه وانت طيب فقلت لها بمناسبه ايه انا كنت فاكر بصراحه ان هو بمناسبه عيد الاصل فهي قالت لي لا ده عيد الحب النهارده قلت لها طبعا كل سنه وانت طيبه يا شاهين ده وانت طيب يا محمد وكتير منا فعلا ما يعرفش العيد ده آه لكن اسماء كمان يمكن وضحت الفرق امبارح على راديو بلدنا في ناس قالوا احنا ما نعرفش العيد ده فهي وضحت الفرق بين آه، الاثنين اللي هي 14 2 القديس آه فالنتين وال 4 11 اللي هو المصري اللي هو عمله مصطفى امين طبعا آه، قول لنا بقى قلت آه، كل سنه وانت آه، طبعا ما قلتش عيد الحب غير ب- اللي حبيبتي طبعا
طيب بالنسبه بقى لعيد الاضحى قلت لمين كل سنه وهو طيب واول حد فكرت ان انت تكلمه يا ترى كلمتهم ولا لسه ما كلمتهمش ولا ايه احكي لنا يعني عملت ايه والله انا في في عيد الاضحى اول حد قلت له كل سنه وانت طيب هي والدتي بصراحه يعني بصراحه يعني عشان طبعا بعد كده قلت ل- لحماتي وقلت لحمايه و... طبعا كلمت كل قرايبي واستنيت مخصوص على فكره ان يكون معايا خطيبتي علشان خليها وانا اكلم كل الناس وبقول لهم كل سنه وانتم طيب ليه يا جماعه لان الصله بتكون آه، حاجه جميله جدا ان ان الواحد يخلي خطيبته او مراته تكلم اهل كلهم خالته خاله عمه آه، قرايبه ف... فدي حاجه بتبقى كويسه جدا ولا ايه رايك يا شاهين اه طبعا طيب ايه رايك بالنسبه اللي انا قلته من شويه قلت ان اي حد مش بيكلم والده كتير منا يا محمد بينشغل آه، في الحياه و- وبيبتدي ان هو خلاص بقى امور الحياه وخلاص بيتي واولادي وكده وبينشغل حتى انه يروح يسلم على والده او والدته ده كتير جدا بيحصل مننا تقول ايه للناس فعلا اللي بتعمل كده او بتكون قاسيه كده وما بتفكرش حتى ان هي ممكن تسال على والدتها او او والدته تحب تقول لهم ايه او تديهم نصيحه تقول لهم ايه طبعا في في مبدئيا آه، بحب انصح نفسي انا الاول ان انا آه، يعني في حاجات كتير انا عملتها مش يعني مثلا ما كانتش كويسه مع والدي خصوصا يعني ففي حاجه النهارده حصلت والله يا جماعه كانت غريبه جدا والحمد لله انها حصلت انا نزلت النهارده وركبت لغايه يعني ركبت التاكسي لغايه وانا جاي اسكندريه فمشيت مسافه كبيره جدا بالتاكسي فشاء ربنا ان انا انسى الموضوع بتاعت كل التاكسي بتاعت يعني فرجعت طبعا لما انا مشيت كان والدي نايم فرجعت وقفت صحي وطبعا عيطت عليه وبوست ايده وطبعا آه، عيطت عليه كمان و... ف- فالحمد لله فربنا يخلينا و- يعني امهاتنا وابهاتنا كلنا واكيد مفيش حد هي... هيحل محل الناس ديت لان الناس ديت بصراحه يعني من اول حياتهم هما بيتعبوا اصلا يعني هما يعني من اول خطوبتهم بيتعبوا ان هما يكونوا نفسهم وبيتعبوا ان هما يجيبوا حاجاتهم وبي... بيجيبوا شقه وبيجيبوا عفش وبيجيبوا الكلام ده كله وطبعا بعد كل دوت بي- يعني ال- الوالده خصوصا ب- بتفضل مثلا يعني ربنا قال في القران حملته امه وهنا على وهن صدق الله العظيم فطبعا ال- الوالد والوالده مهما اتقال عليهم مش هيقدر مش هنقدر ان احنا نديهم حقهم في اي حاجه فطبعا لازم كل واحد أنا- انا يعني مش هيبقى في نصيحه لان حد هيبقى احن ما فيش حد هيبقى احن على, على الوالده او الوالد غير ابنهم فطبعا النصيحه بنصحها لنفسي ان انا اكون رؤوف باهلي وان انا طبعا اكون عند حسن ظن ربنا وطبعا ان انا اوفي دين من ديونهم عليا طبعا فربنا يخليهم يا رب واقدر اعمل لهم اي حاجه بس تكون يعني كويسه ويفرحوا بيها اللهم امين يا رب يا محمد يعني يا ريت بجد يكون في ناس كتيره جدا بتسمعنا دلوقتي و- وبتحاول ان هي تشاركنا وتقول لنا فعلا ان هم قالوا كل سنه وهم طيبين آه، لاهاليهم ولقرايبهم لان ود الاهل دوت آه، حاجه حلوه جدا حلو قوي ان انت تلاقي حد جنبك وتلاقي حد آه، يعني محتاجك او محتاج ان انت تسال عليه بيفرحوا جدا آه، يعني لاي حاجه طب انت قلت لنا ان انت فعلا عيدت على الناس كلها و- وكل حاجه طيب ايه رايك في موضوع الحلقه النهارده
بصراحة أستاذة أسماء عاملة حلقة جميلة إعداد جميل جدا والحلقة أنا بقول عليها إن هي شاملة هي حلقة ما تعتبرش كلام في الحب العاطفي بس لا هو كلام عام وكلام في الحب العائلي خصوصا طبعا الحلقة بصراحة يعني جميلة وإعداد جدا وإذاعة أجمل وأجمل فربنا يوفقك يا رب والحلقة جميلة جدا ميرسي لك وميرسي ليك يا شاهين ده دايما جميل طيب، في سؤال دلوقتي جالنا من الاعداد آه، بيقول لي رايك ايه رايك ايه يا محمد في اللي بيفكر ان والده آه، ما بيحبوش يمكن عشان بيتخانق معاه عشان ابنه يبقى كويس ويفتكر الابن ان ابوه مش بيحبه ويتعامل معاه على الاساس ده تقول ايه تقول ايه على الابن فهمت السؤال كده يا محمد آه هي بتسألك دلوقتي أسماء من الإعداد بتسألك بتقولك رأيك إيه في اللي بيفكر إن والده ما بيحبوش يعني م- تفتكر تفتكر ايه اللي ايه اللي ممكن آه، تقوله في حاجه زي كده يعني انت مثلا ممكن تفكر او او يجي لك في بالك ان ان والدك ممكن ما يكونش بيحبك عشان بس مجرد ان هو بيتخانق معاك كتير ولا انت تقول ايه يعني تقول ايه في النقطه دي الابن دايما بيفكر يعني وقتها لما باباه يبقى كده دايما بي- بيدي تفكير على طول في دماغه يقول لك ايه ده اكيد لا ده ما بيحبنيش ده آه.
بيكرهني ده بيحب فلان الفلاني اخويا اكتر مني تقول له ايه تفتكر ان في اب فعلا ممكن يكون كده طيب آه، طبعا ميرسي آه، للاستاذ أمين على السؤال وهرد عليه بقصه صغيره انا عرفت كتير متجوز آه، اتنين ف بي- يعني مثلا هما بيحبوا آه، مش بيحبوا آه، ولاده ولاد مراته الزوجه الثانيه واخدين حقوقهم اكتر من ولاد الاولانيه فولاد دول لان هم هم اللي بيعملوا كل حاجه والراجل مسن على فكره انا أنا بقول لكم قصه واقعيه هو راجل مسن و- ومراته برضه مسنه و- ومراته الثانيه برضه مسنه وكلهم ما شاء الله معظمهم متجوزين و- ويعولوا آه، بيت ف ال- الولد الاب هو اصغر واحد اخر العنقود في- في الاسرتين كان دايما بيحس ان والده منتهضه او يعني
بيكرهوا زي ما انت بتقول او بيكرهه اه فكان يصور وكان بيغضب وكان بيعمل كل حاجه لدرجه ان الوالد لما كان بيتخانق مع ابنه كان بيقول له كلام طبعا ما يصحش ف- فالولد آه، حس ان هو في يوم من الايام بيكره ابوه لكن يعني انا انا يا جماعه القصه ده فعلا حقيقيه و- وعلى عيني يعني قدام عينيا آه، دلوقتي حاليا الولد بيتندم على كل كلمه قالها لوالده بيتندم على كل كلمه قالها لوالده طبعا طبعا لانه عارف ان ان يا محمد بيحاول ان هو يصلح حاله او بيحاول ان هو يقول له لا اللي انت بتعمله ده غلط فما يصحش فانت اعمل دوت بس بطريقته هو كل اب بيبقى ليه طريقه معينه بالظبط مهما رد او مهما كل جه حاجه مش عارفه ليه بالظبط، سيف طبعا يعني.
كل شيخ وليه- وليه طريقه بالظبط كده بس مهما مهما حصل يعني الشيخ ممكن يكون ليه طريقه في ان هو يصرف جن او ان هو يديكي درس في القران بالطريقه بالطريقه الفلانيه لكن الاب بي- طريقته في ان هو يعلم ولده او او ابنائه عموما من الالف للياء رقم صعب جدا جدا جدا فلما ال- الانسان لما بيكبر يا جماعه على فكره او لما بيسن او لما العمر يعدي بيتكلم كتير آه زي مثلا ان هو ما يكونش حكيم في تصرفاته او ان هو مثلا ي- يعني ما ي- ما يقدرش ان هو يتحكم في كلامه في كلامه نفسه طبعا بيقول كلام ما ينفعش ان هو يتقال فال- فالناس لما بتسمع الكلام ده منه طبعا آه، بيبقى يعني انا الكلام واضح جدا يا شاهين ده ولا ايه تمام. اه طبعا تمام ف- اسماء كمان بتقول لك بالظبط هو ده اللي انا اقصده فعلا يا محمد وبتقول لك على فكره انت هتنفع تبقى مذيع هنفكر لك في فكره برنامج وانت وشاهين ده انا واخد زي برنامج انا والمدام اللي هي اسماء بتقول لك بالظبط هو ده اللي انا اقصده ان فعلا هو مجرد ان هو بس بيحاول ان هو يعاقبه بطريقته فبالتالي هو الابن بيحس انه ان والده بيكرهه بالظبط او كده.
بيعمل مع ان ممكن يكون بيعامل ابنه التاني بنفس الطريقه ممكن يكون التاني مش موجود مثلا وقتها او كده عايزه اقول لكم بجد ان مش شرط ان الاب لما يضرب ابنه او او يهزقه او يعمل اي حاجه يكون ان هو بيكرهه لا بالعكس مفيش اب بيقدر يكره آه، اولاده ولا ام كمان بتقدر الا لما يكونوا جاحدين قوي بقى وهم خلاص يعني اصلا مش بيحبوا ال- موضوع الضرب دوت كمان آه، يعتبر شبه ملغي موضوع الضرب مفيش بالظبط.
مفيش اب دلوقتي او او ام بتضرب خلاص ابنها يعني العلم تقدم كمان بالظبط عن كده.
زمان ما بقاش زي الاول وال- فبالتالي والجيل يا جماعه الجيل اللي, اللي صاعد دلوقتي يعني من من ال- ال- من سن ال 15 سنه فعلا فعلا دي بتستوعب لكل شيء بيحدث في الدنيا مستوعب ب- بدرجه تخوف بصراحه أيوة.
فبيعملوا حاجات رهيبه بيخرجوا عن نطاق ال ال- ال- يعني عن نطاق ال- ال- الاب والام عاملينه عندهم حدود فهم بيخرجوا عنها جدا جدا جدا بيحاولوا يعملوا ممكن يعملوا وما بيقدر- قرارين بالظبط كده بالظبط.
وما بيقدروش ان هم يكملوا اصلا ف... فطبعا ربنا يستر على على الجيل اللي جاي دوت باذن بصراحه الله يعني انا انا اعتقد ان لو الاب والام في حاله آه، تربيه وتاهيل صح بجد للطفل وكمان المدرسه اهم حاجه لانه بيتعلم وبيلقط كتير من الاطفال بيلقطوا كلام كتير جدا انا انا نفسي فعلا بس فكك ومش عارف ايه وبيقولوا كلام كتير انا فعلا بجد ما ببقاش فاهماه وبيبقى الطفل عنده ثلاث سنين واربع سنين وبيلقط الكلام ده كمان في المدارس لا، أنا عايز حتى لو أقولك كانت إن لا يعني, يعني يعني لازم مثلا يكون في الطفل تغيير الطفل فعلا.
من من من ثلاث سنين او من لما يدخل المدرسه عموما او لما يدخل الكي جي عموما بيكون يعني التحكم فيه سهل لكن لما بيكبر شويه يعني انا انا حددت لك سن ال 15 سنه عموما لان هو ده السن ال- ال- الخطير اخطر سن في, في البني ادم تمام في- في الفتره دي كلها لما بيتعلم حاجه بيفضل مستمر فيها طول عمره تمام تمام ف- معاك حق فطبعا آه، انا انا بشوف دلوقتي يعني مثلا اولاد عندهم 10 سنين وبي- وبيشربوا سجاير صح ده ده كتير جدا احنا هنخرج كده بره الموضوع خالص في جات لنا اسم اسم من اسماء آه، تقراها okay اسماء بتقول ممكن يكون خناق او ك- او قسوه او قسوه الاب والام على اولادهم في امور معينه بتكون خوف وحب لاولادهم مش كره ليهم بس للاسف الاولاد بي- بيفهموا غلط هو ده فعلا فعلا اللي احنا قلناها ان هو فعلا آه، بيفهموا معناها غلط بس بيفهموها بعدين لما يجيبوا اولاد آه، ويبتدوا ان هم اما يجيبوا اولاد ويبتدوا ان هم يبقوا في نفس الموقف ف- فبالتالي بيحسوا فعلا آه، بالموضوع ده كويس قوي انا يعني عن قصة عن آه، احدى قريباتي يعني كانت آه، بتعمل خناقات كتيرة جدا مع والدتها ومش عارف ايه وتقول وبعدين دلوقتي لما جاب الطفل اما جاب الطفل بقت بتقول ولا يوم من ايامك يا ماما لما كنت في بيتك وانت كان عندك حق في كل حاجه بتعمليها وحاجه بتقوليها طبعا فكتير فعلا بيحصل كده وال- كمان- والراجل كمان على فكره لما بيجيب طفل آه، بيحس بالمسؤوليه بيحس فعلا اكتر وبيقول وبيحس طبعاً- بيقول طبعاً يا ولا ده- يوم من ده أنا كنت أيامك يا كده.
والدي. ف- كمان اسماء بتقول شاهين ده الاطفال دلوقتي من سنتين وهم بيفهموا بيعملوا تصرفات غريبه بجد فعلا النت والشات انا بلاقيهم قاعدين على النت وسايبرات يا جماعه وبيعرفوا النت بس.
كل حاجه مش النت بس على والتلفزيون فكرة، كمان بقى و- بيفتح ومش المجال التلفزيون قوي.
بس، ومش التلفزيون بس ال ال الاولاد نفسهم مع بعض يعني ال- ال- بيتكلموا في كل حاجه وايه رايك في المجتمع- المده دي يا ولا ومش المجتمع- عارفه ايه المجتمع اللي احنا عشنا فيه الفتره اللي فاتت اللي هو بالظبط.
على جيلنا يعني انا مثلا كان على جيلي لما عندي 15 سنه يعني كنت مثلا اسف معنا او أو اقول لفظ خارج كنت لما اقول يا مثلا يا يا حمار يا كنت بح- وشي كان بيحمر والله العظيم يا جماعه بيبقى كبير هو اقسم كان بالله بيبقى العظيم يا جماعه فعلا فعلا الكلام ده حقيقي فلكن دلوقتي ال ال الاولاد نفسهم والجيل نفسه الجيل ال- نفسه ال- الغلط بقى المجتمع.
عادي كمان فده طبعا ده العيب دوت على المجتمع اللي احنا عشنا فيه واللي بالظبط.
احنا عايشين فيه دلوقتي طبعا المجتمع بقى غريب جدا وبقى فيه سلوك آه، غير طبيعي و- وغير متحضر و... وربنا يستر طبعا على الايام اللي جايه وكل سنه وانتم طيبين وكل سنه وانتم طيبين يبقى عشان طبعا ما نخرجش بره موضوع الحلقه آه، مستنيه مشاركتكم على فان راديو جروب راديو بلدنا الاسم مؤسس على www.بلدنا.com slash sms بلدنا بي ال زي ان دبل اي هنروح نطلع لفاصل سريع سلموا لي عليه نانسي عجل
سلمون عليك سلمون عليك اللي وحشني وانا وحشاه ما تسلمون عليك مهما يبعد مش هنساه سلمون عليك تسلمولي عليه اللي وحشني وانا وحشاه ما تسلمولي عليه مهما يبعد مش هنساه سلمولي عليه غالي عليا وغالي عليه سلمولي عليه
هنتكلم عن البشرية ازاي اتعامل مع غيري بإنسانية هنتكلم عن علوم التنمية البشرية عن البرمجة اللغوية العصبية لو حد شغال عندي ازاي ما اتعصبش عليه ما قلش منه احط في بالي دايما ان في يوم كنت زيه هنتعلم كمان فن الذات ازاي يكون عندي ثقة في نفسي واني اكون متفائل وسعيد وما اكونش متشائم واحط في بالي ان بكرة دايما بيبقى فيه جديد كل ده هنعرفه مع المدرب احمد عبد الرحمن هيعرفنا يعني ايه فن الاتصال يعني ايه طاقة تسامح يعني ايه تنويم ايحائي استنونا كل يوم اتنين من 12 ل 2 صباحا في برنامج احلى الاوقات على راديو بلدنا اف ام
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معاها ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهندة انور على راديو بلدنا يقولون ان السعادة لا تكون الا من خلال الاهتمام بالناس والاشياء بدون انتظار المقابل مستمعينا لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم عن موضوع حلقتنا النهاردة عن الحب كله عن عيد الحب وكمان عيد الاضحى مستنية مشاركتكم على ال fan page و group راديو بلدنا وال SMS على www.baladna.com/sms إذا صح إن الحب يموت فلا حاجة لنا في البقاء ياه ايه رايك يا محمد في الجمله دي لا بصراحة أنا لما قريتها دلوقتي يعني قبل قبل ما تدخلي حالا آه، عجبتني جدا جدا إذا إذا صح الحب إذا صح أن الحب يموت فلا حاجة فلنا في البقاء يعني لو الحب مات هنعيش ليه؟ هنعيش صح ليه؟
كده بالنسبه لنا خلاص هيبقى الموضوع مات عايزه اقول لكم كمان ان يوم ما عيد الحب لازم نقول كلمه شكر وامتنان وحب وحنان من كل قلبنا لكل ام تعبت وضحت براحتها عشان خاطر اولادها كمان يبقوا كويسين كل واحد مننا يدخل بيتهم ويقول لوالدته ربنا يخليكي ليا يا امي متشكر على كل اللي عملتيه وما زلتي بتعمليه عشاني متشكر على تعبك وسهرك واهتمامك بيا وباخواتي وكمان بالبيت متشكر على وقتك وراحتك اللي اديتهم لي وما زلت تديهم لي من غير حتى ما تستني مني كلمة شكرا متشكر على حبك وحنان وعطفك وقلبك الكبير اللي بتستحملني اللي بتستحمليني بيه حتى وانا غلطان وسامحيني ان كنت يوم زعلتك في اي حاجة او تعبتك معايا او خليتك حتى تبكي مني او تبكي عليا متشكر ليكي بجد وانا عارف اني محظوظ بوجودك في حياتي وان انا سعيد بانك امي وانك موجودة في حياتي مهم جدا اننا نعمل كده هي مش مستنية مننا كلمة شكر مننا لكن ده حقها في يوم عيد الحب نقول لها اننا بنحبها ومقدرين هي كمان بتعمل ايه عشان عشاننا ما تتخيلش بقى هي قد ايه بتبقى سعيدة وانت بتحسسها باهتمامك وتقديرك لكل اللي هي بتعمله عشانك ايه رايك يا محمد هي فعلا مش مش بتبقى سعيدة بس آه، ب- باهتمامك بيها لا دي هي بتبقى سعيدة بان انت اصلا بتضحك يعني شوف بقى لدرجة ايه مش لدرجة ان ان انت بس مهتم بيها وبتقدرها آه، الام آه، الام آه، يعني حاجة كبيرة جدا جدا ما نقدر يعني حتى لو اتكلمنا عنها مش هنقدر نديها حقها آه زي ما قلت من شوية ربنا قال ربنا قال في القرآن وهي كمان يا محمد ما بتستناش اصلا مننا كلمه الشكر آه يعني بتعمل كل حاجه بموده وحب من غير اي حاجه وما بتحاولش حتى ان هي يعني بجد منين ما تشتغل ما تشتغلش تعمل ما تفضل تقول لك ربنا يسهل لك الحال ومش عارف ايه وتفضل تزايد دعواتي ده الكتيرة.
لما لما الابن ما دعوتها حلوة بيكونش جداً.
شغال لما الابن ما بيكونش شغال على فكره الام بتكون يعني لما بيكونش معاه مثلا فلوس او لما ما بيكونش عايش كويس او لما بيكون تعبان في حياته اكتر واحده يعني حتى لو مراته مراته مش هتحس بيه قد امه صح معاك حق جدا انا فعلا معاك في المقوله دي يا محمد ان فعلا احساس الام نفسها بيبقى قوي جدا وبيبقى فعلا حلو جدا واهم حاجه فعلا ان احنا فعلا آه، نحس بيه آه، اسماء كمان بعت لنا SMS بتقول التلفزيون والحضانه وراي دكتور سلوكيات في الاطفال قال الاطفال بيفهموا جدا وبياخدوا كل التصرفات من ابائهم عشان كده لازم كل واحد يخلي باله من تصرفاته قدام الاطفال وكمان لازم نصل لهم اننا بنحبهم باننا نقول لهم احنا بنحبك عشان يتعلم هو كمان انه يحب اهله ده فعلا زي ما اسماء بتقول لو الاب بيشرب سجاير قدام اولاده هتلاقي الطفل في يوم من الايام يكبر شويه ويفهم لا مش بيشرب س- بيطلع علبه السجاير وفعلا بيعمل زي ما باباه بيعمل بالظبط بينفذ عشان كده بننصح في بجد إن كل اب هي يا جماعه بجد يعني دي حاجه انا بتمناها السجاير مضره جدا بالصحه وكمان هتضر كمان لاولادك ولاولادك واولادك وهيبقى فيه يعني آه، تعقبات كتيره قوي وحاجات وحشه فيعني رساله من من برنامج ها المفروض ان كل اب يبطل السجاير والشيشه والحاجات الكتير قوي الغلط دي وكمان لما يجي يكون زعلان مع والدته مع ال- والده الطفل مع زوجته آه، يبتدي ان هو آه، يكونوا في اوضه مقفوله لوحدهم يتكلموا بهدوء لان الطفل لما بيسمع بيركز في ذهنه على طول وتلاقيه لو الاب مثلا غلط في الام او قال لها كلمه لان احيانا بيبقى الاب عصبي وبيطلع كلام خارج تلاقي الطفل لقط على طول الكلمه وي- ويغلط في مامته لو ضربته مثلا وقالت له كيخ كده غلط تلاقيه بيقول لها نفس اللفظ اللي ايه اللي والده قاله له قالها له وفي نفس الوقت يقول لك طب ما بابا قاله طب تعليقاً- تفتكي نفسك تمام تعليقا على كلام اسماء وعلى كلامك طبعا عشان ده ربنا قال في القران ان الله لا يغير بغير ما بانفسهم أنا- ال- الطفل بيجي يعني الكلام دوت احنا كل قلنا ان الطفل بيتعلم من والده وبيقول وبيعمل ومش عارف ايه ده بابا بيقول كذا وبابا هو اللي بيعمل كذا وبابا بيشرب سجاير وبابا بيعمل وبابا بيسوي فطبعا ال- الاب نفسه بيكون عموما يعني اخلاقه انا اسف يعني بتكون سيئه فطبعا لما لما بيكون اخلاقه سيئه ال- الولد بيتعلم منه وال- والبنت كمان بتتعلم منها يعني الولد والبنت كمان ممكن تتعلم منه فطبعا رساله لكل ال- الناس وكل المجتمع وكل العرف اللي موجود في الدنيا كلها ان ال ال كلنا لازم ال الاجيال اللي جايه ديت بتيجي من ورانا احنا من ظهورنا فطبعا لازم احنا نكون كويسين صح، ونكون عشان- صالحين عشان ونكون الخير مستوعبين لكل اللي جاي بعدنا آه طبعا احنا كلنا بنعمل لنفسنا مفيش حد بيعمل لقدام ومفيش حد بيبص للي بعد كده اللي بعد كده طبعا يعني لو لو لو فضلنا على الوضع اللي احنا فيه دوت آه اللي بعد كده طبعا جيل فاشل جدا جدا جدا تمام آه، جيل كله يعني كل واحد فيهم بيحب نفسه فقط بس.
لا غير صح.
حتى والده وحتى والدته ما بقاش بيحبه صح عندك حق هي كمان بتقول بالظبط كده يعني لما يشوف ابوه بيصلي هيجيب هي هي هيبقى جنبه وهيصلي لا ابوه هادي مش عصبي هيبقى هو كمان مش عصبي في وهيكون ناس كتير هادي بتصلي في ناس كتير بتصلي ويبقى قدام معاها- اولادها آه، آه.
ويبقى معاها والولد برضو اللي في دماغه في- انا يا جماعه يعني الكلام اللي انا بقوله ده كله عن تجارب وعن وعن رؤيه عينيه انا انا بشوف انا انا لانه ما ضربهمش من هم صغيرين لازم بالعكس يعملوا كده بيضربهم يا شاهين ده وبيعمل كل حاجه يعني انا انا اعرف واحد يعني هو ذو مقربه مني شويه آه عنده حوالي 19 سنه آه وهو صغير يعني كان بي آه والده كان بيضربه بي- كان بيجري وراه في الشارع بسلك بسلك تخين والله العظيم زي ما بقول لك وكان بيضربه وكان بيعمل وكان بياخده معاه الجامع غصب عنه وكان بيخليه يصلي وكان بيقول له لا ده كده عيب وده كده مش عارف ايه الولد ده دلوقتي يعني انا اسف شبه مسجل خطر يعني انا زي ما زي ما بقول لك والله العظيم يعني ال- الفرق مش في ان هو يعني خدوا بالكم يا جماعه ال- التربيه مش مش ضرب وعنف والكلام ده كله لا بالعكس التربيه دماغ وتفكير انا هعمل ايه مع ابني عشان ابني يسمع الكلام انا مره ه- هشد عليه ومره هجيب له ومره هجيب له لعبه يلعب هيبقى حاجة بيها حلوه لو انت عملت اه كده، لو انت هعمل عملت كده هديك حافز أيوة بالظبط، هديك ده حافز.
اهم حاجه فطبعا ال- ال- التربية عقل و- و- واستوعاب طبعا و- وحاجات آه، حلوة وحاجات وحشة كل حاجة لازم كلنا نعملها ب- بطريقة آه لازم بيكون فيها تفكير وعقلانيه لا هنفضل نضرب وهنعلم وطبعا مش هنستفاد من الكلام ده كله غير التعب وغير طبعا وجع الاعصاب و- والابن عموما الابن بالذات ممكن يجيب لاهله ال- الوحش وممكن يجيب لهم الحلو بالظبط كده مستنيه مشاركتكم على ال fan page الخاص براديو بلدنا او group راديو بلدنا وال SMS ده على www.baladna.com slash sms بلدنا B L D N double A هنروح نسمع اغنيه حلوه جدا انا بحبها وبشكر على اختيارها امي شاديه وبهديها لكل ام في الوطن
ضميني دوبيني غرقيني في الحنان خديني طهريني واغسليني من الأحزان ضميني دوبيني غرقيني في الحنان خديني طهريني واغسليني من الأحزان يا من كن يا صابرة يا جنة الإنسان الدنيا ما تسوى حضن ولا يسواش الزمان يا أصل الكون يا طاهرة يا جنة الإنسان الدنيا ما تسوى حضنك ولا يسواش الزمان أنا في حضنك يا أمي بحس بالأمان أيوة بحس بالأمان قوليلي وطمنيني على رحلة الطريق دفيني ونوريني بكلامك البريء قوليلي وطمنيني على رحلة الطريق دفيني ونوريني بكلامك البريء يا بحر الحلم الواسع يا سفينة النجاة مولاك ما يبقاش معنا ولا نصير الحياة يا بحر الحلم الواسع يا سفينة النجاة لولاك ما يبقاش معنا ولا نصير الحياة مشوار بداية وانتي وانتي منتهاها أيوة انتي منتهاها ناديني شاور ليا احمسيني بالعيون تلاقيني بين ايديكي انا كان دافي حنون ناديني شاور ليا احمسيني بالعيون تلاقيني بين ايديكي انا كان دافي حنون يا انا دم القلب طالع معطلك النهار يدعينا بالسلامة ويهون المشوار يا انا دم القلب طالع معطلك النهار يدعينا بالسلامة ويهون المشوار مهما بنكبر يا أمي لسه في عينيك صغار أيوة لسه في عينيك صغار
خفق القلب خفقة الحيران
يا
رب هب لي هدى وأطلق لساني إياك نعبد مع الداعية كريم محمد كل يوم تلات من 10 ل 12 بالليل على راديو بلدنا FM
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معاها ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولوا تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهندة انور على راديو بلدنا الاهمال يقتل الحب والنسيان يدفنه مستمعينا لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم في موضوع حلقتنا النهارده عن الحب كله عن عيد الحب وعيد الاضحى مستنيه مشاركتكم على ال fan page و group راديو بلدنا وال SMS على www.baladna.com/sms بلدنا B L D N double A عيد الحب طبعا كلنا عارفين ان عيد الحب كان امبارح بس كلنا جبنا خلاص هدية عيد الحب جبنا لمزتنا الحقيقية جبناها لمصر جبناها لها بعد ما كان بقالنا كتير بنجيب لها كلام وشعارات واغاني وبس جبناها لها جبنا لها شيء جميل اسمه كرامة اسمه حرية اما بخصوص ان يكون في يوم بس للحب فده اكبر ظلم لان مش معقول شعور ي- يقدر يخلينا نعيش طول ال 12 شهر يكون عيده في 24 ساعة بس عشان كده الحب عندنا في مصر مش مرتبط بعيد وملوش اي مواعيد الحب عندنا حصريا طول السنة ايه رأيك في الجملة دي حصريا طول السنة ال- الجزء دوت ده من اعدادي انا ده كلام ايه رايك في موضوع ان ان الحب عندنا فعلا في مصر انا بحس ان هو حصري طول السنه كل الناس بتحب بعضها وكل الناس بتعيط على بعضها طب أنا بقت ناس عندي كتير سؤال.
جدا بتقول لك كل سنه وانت طيب في اوقات انت اصلا مفيش اي عيد فيها الحب- الحب دوت حاجة مزروعة جوه القلب لما لما الإنسان بيحب فعلا فبيكونش من منتظر عيد ل- لحبه أو أو فرحة لحبه لا أنا- أنا بحب فأنا خلاص فهو ده أنا كده أنا بحب فلازم أقول إن أنا بحبه فطبعا أكيد الحب مش محتاج عيد والحب موجود أنا حصري طول حصريا السنة.
حصريا عندنا وبس على عندنا فكرة وبس.
على بلدنا وبس طبعا الحب جميل وربنا يجعل الحب. آه، في حاجة تانية كنت عايز اتكلم فيها اللي هي آه، حب ال- حب البلد اللي احنا عملناه طبعا ثورة وكرامة وحرية والكلام ده كله آه لسه بدري جدا يا جماعة على ان احنا نقول الكلام دوت فعلا لان احنا لغاية دلوقتي حال بلدنا لسه ما اتعدلش ومش هيتعدل الا لما فعلا تحصل ثورة حقيقية لتطهير لتطهير معلش آه، يعني انا كان كان فعلا آه، في- في اي حته بتكلم فيها وبقول الكلام دوت ال- البلد لسه ما طلعش من اللي بيحصل فيها وطبعا الانتخابات اللي جايه اتوقع لها ان هي مش هتكون فيها بما كفايه يا محمد طالما حصل وحاسس ان هم في حصل حاجه في اول مره فاكيد ان شاء الله باذن الله ضغوط ضغوط فقط لا غير بيضغط على ال- على المجلس العسكري وعلى المجلس رئاسة الوزراء علشان يعمل اللي هو عايزه لكن مفيش قرارات سريعة ومفيش حد بي بي بي بيعمل قرار سريع ي- يصلح الأوضاع طبعا ربنا يكرم إن شاء الله هنشوف الحلقة الجاية هتحصل فيها إيه ونرجع لموضوعنا تاني أسماء كانت كاتبة وبتقول آه، هتعمل إيه بقى في عيد الحب في عيد الأضحى آه عيد الأضحى طبعا أنا بكرة إن شاء الله رايح والكلام ده كله هنبقى قاعدين طبعا مش هن مش هنخرج ومش هنروح في أي حتة عشان ده واخدة بالك أنت لكن ان شاء الله بعد بكره باذن الله اه بكره على فكره اهم حاجه اهم حاجه كنا هننسى نقول ان احنا هنقعد عشان نشوي لحمه عشان نحس بالمتعة.
اه عشان نحس بالمتعه بقى. على فكره يا جماعه انا ما باكلش اللحمه العيد بيبقى حلو جدا ف- في حته ان انت كمان تحسي ان انت كمان بتعمليه بتعملي كمان آه، بايديكي كل حاجه بالظبط وتحسي كده.
ب- بريحته وطعمه غير لما تشتري حاجه جاهزه من بره آه، بتبقى رخمه قوي كمان اسماء بتقول على الكلام حلو جدا ربنا يخليكي يا اسماء هنفع شاعره يعني ان شاء الله باذن الله آه، اسماء كمان بتقول انا معاك آه، يا محمد في كل كلامك آه، ليك معايا. لكن محمد يقول يا جماعه كفاكم من بيتكم من بيت انا اتفضحت في البلد البنت عرفت طب كومنتات عن ايه بالظبط احنا مش شايفين لا لا هو عشان كتب في الاول قصته مع اه عن جيجي جيجي.
وجيجي عن جيجي، تلاتة ف- جيجي.
فده الثلاثه جيجي يا ترى الثلاثه جيجي عرفت ولا منورنا يا محمد والله وربنا يكون في ولا- عونك مع جيجي الشباب دول هتشوي فين في البيت هنفتح باب ال- اكيد هنفتح باب الشقه وهنقعد على السلم طبعا ان احنا نقعد وحياتي، نشوي يعني احساس يا اسماء بيبقى كل الناس بجد بتحب تجاره زي ما قلت بجد ان انا بتمنى بجد النصر المصري دايما وعلى طول واتمنى بجد الانتخابات تكون نزيهه ويكون في رئيس بجد فعلا بجد بيحب البلد وبيخاف على البلد وبيخاف على كل قرش البلد ويوفر وظيفه ويوفر لنا كل اللي احنا بنتمناه اقل حقوقنا بجد ان شباب كتيره جدا نفسها تتعين وشباب كتيره جدا نفسها تتجوز ومفيش اي حاجه ممكن تكون مساعداها اتمنى بجد ان ال- الرئيس الجديد وكل الوزراء اللي هينزلوا جداد ان شاء الله وناس, باذن الله وناس كتيره شغاله ورواتبها ضعيفه وما ما وما يزالوا بتعيشهمش يعني طبعا لحد الان يعني آه، يا ريت نحس بقى مصر فيها خير كتير يا جماعه الراي لطيفه يعني مصر فيها خير كتير بس الشاطر بجد اللي فعلا اللي يقدر يستغل دوت و... وفعلا الحب في في مصر عندنا حصري على طول طول السنه كل الناس الحمد لله بتحب بعض مفيش حد سواء مسلم مسيحي ايا كان كلهم فعلا بيحبوا بعض وبيشاركوا بعض على فكره جيراننا مسيحيين ودخلوا ويقولوا لنا كل سنه وانتم طيبين وعادي جدا خالص مفيش حاجه اسمها فرق بين وعلى فكره يا جماعه والله الوطن هي الطائفية.
بتقول بتقول جيراننا مسيحيين انا انا بقول ل- ل- لجارتهم المسيحيه ديت انا يعني الست كويسه وربنا يديها الصحه يا رب انا بقول لها يا حاجه تخيلوا انه هتستقبل مني كلمه ازاي انا اول مره قلتها لها قلت لها ما تزعليش مني ان انا اقول لك كده قالت لا يا ابني هو انت مالك دعوه بالكلام دوت آه، الدين لله ووصل للجميع ايوه بالظبط كمان عندكم آه، يعني اسماء بتقول الناس مش بتشارك عشان الناس سهرانه بره انا عارفه والله ان الناس سهرانه بره بس انا لازم ادي عملي زي ما هو ونفس ميعاد الحلقه اللي بتطلع بس احنا على فكره يا جماعه خرجنا برضو في يوم الوقفه انا وشهندة ورحنا اكلنا جلاتي و آه، خلاص كفايه والله
لا خلي الناس كلها تعرف احنا عملنا ايه في طبعا في الوقفه وكل آه، سنه على فكره وحضراتكم الناس كلكم آه، طيبين الناس زحمه جدا والناس كلها بتحاول ان يبقى اللي بيجيب اللحمه بتاعته واللي بيحاول يتفسح واللي بيحاول يجيب هدوم العيد واللي بيحاول اه كل عايز اقول الناس- لكم يا جماعه على فكره على موضوع مهم جدا آه، بكره كل محافظات الم- محافظات مصر بكره هتكون فاضيه جدا جدا جدا جدا ومش هيكون في زحمه لان كل الناس بتفكر ان كل الناس اول يوم الحكومة دول.
بياكلوا بقى- فعلا يا محمد بياكل اللحمه وبينام وبيقيل وبيكونوا بيصلوا العيد طبعا وبيناموا آه بجد آم، لسه ليه مشاركتكم على ال fan page الخاص براديو بلدنا في اخر link النهارده في حلقتنا هنروح نسمع اغنيه انا بحبها جدا لؤي بلدنا ونرجع لاخر link في حلقتنا انتظرونا
بلدنا في القلوب متشالة ومهما تضيق عليها الحالة ولادنا قدها ورجالة ما نعرفش الهزار قصاد كل الظروف نتحدى ونتبدل بعد الشدة وده بسر الدعاء والسدة ونية الانتصار سلامنا وحبنا لقلنا نقوم عيوننا من سرها عشانها الميلة نعدلها حلفنا بربنا على ديننا عن لها أطراف بنبعد عنها ونسافر ونرجع ليها في الآخر وبرضه نحبها كده ساعات ايام نتيجة علينا بتخطفنا وتلعب فينا ساعات الصدمة بتقوينا لو قدامنا مين في غمضة عين تعدي المحنة
حكاوي بلدنا دي مش حكاية في شارع ولا حكاية على قهوة دي حكاية مواجع عايشة فينا أول ما اتولدنا مشاكل لقيناها فينا وعانت منها ولادنا مشاكل قدام عينينا خايفين نواجهها دي حكاية بنت وحكاية ولد حكاية فساد اتحول في البلد فساد شاب طايش وطاح في البلد يا ريتها كانت حكاية واحدة كانت حكاية فرحة في عين كل واحد وواحدة بدل حزن عاش وعشش في قلوبنا خليكم معانا كل مشاكلنا هنواجهها برنامجنا برنامج حواري هادف هنتحاور ونتكلم براحتنا عن مشاكل وأحداث مطروحة هنتكلم عن السياسة رياضة اقتصاد علوم ثقافة عن الثورة وآخر أخبارها هتسمعونا في حكاوي بلدنا أحلى حكاوي ده لو أنت كنت غاوي كل يوم جمعة من 8 ل 10 مع طاهر إسماعيل ودنيا الجيار على راديو بلدنا اف ام
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معايا ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهند أنور على راديو بلد يقولون تستطيع المرأة بذكائها وحكمتها وحسن تعاملها أن تسعد زوجها ومن ثم تجلب السعادة لبيته مستمعينا لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم في موضوع حلقتنا النهاردة عن الحب كله عن عيد الحب وعيد الأضحى مستنيه مشاركتكم على ال fan page و group راديو بلدنا وال SMS على www.baladna.com slash sms بلدنا B L Z N double E نرجع لكلامنا على اخر link في حلقتنا عن عيد الحب والسعادة اللي هي بتساعد على ان الحب يستمر طبعا دي نصايح هامة للسعادة في حياتنا الزوجية اقبل الطرف الاخر كما هو وارضى بما قسمه الله لك فهذا رزق سقاه الله لك وعليك الاقتناع والرضا به وشكر عليه فذلك يخفف عنك الكثير من التوتر والضيق واعلم انه قد تطبع بهذه الطبائع منذ زمن وليس من المعقول ان نغيرها خلال ايام او اشهر معدودة ابتعد عن اللوم والعتاب وتذكير الطرف الاخر بعيوبه او ان انت تذكره بمواقف حصلت معاه ومعاك وبتكون سيئة فهذا يؤذي علاقتكم ويزيد النفور والفجوة بينكم تستطيع المرأة بذكائها وحكمتها وحسن تعاملها أن تسعد زوجها ومن ثم تجلب السعادة لبيتها تذكري أنك أنت المسؤولة عن إسعاد زوجك وأولادك لا تحملي زوجك ما يفوق طاقته وقدرته ولا تحشدي عليه طلباتك جملة واحدة حتى لا ترهقي جاهلا زوجك فيهرب منك اظهري لزوجك براعتك ومهارتك وتفوقك على سائر النساء وسيزداد تمسك زوجك بك واعتزازه بصفاتك الشخصية حين تتقنن كل شيء تعميلنا تخيري الأوقات المناسبة لعرض مشكلات الأسرة وكمان مناقشة حلولها ولا تناشي أي مشكلة عند عودته من عمله في المساء بيكون مرهق ومتعب والله فعلا يا جماعه ولا ولا تتناقشي مشكلات الابناء في حضورهم زي اللي احنا قلناه آه، بالظبط.
ان ما ينفعش ان انت لما تكون في مشكله ان انت تتكلمي فيها في وسط الابناء حتى لا يشعروا انهم اعباء ثقيله عليكي وعلى زوجك الحب ده نعمه كبيره قوي ربنا اداها لكل حد مننا ايه رايك يا محمد في اخر جزء النهارده في حلقتنا ان النهارده بيقول لك اهم حاجه يعني بتسعد يعني نصايح بتسعد في الحياه الزوجيه ان انت تقبل الطرف الاخر زي ما هو وزي ما ربنا قسمه لك طبعا وطبعا رزقك ولازم تكون مقتنع تمام و... وتمام الرضا جدا بان دوت ما هو- ما هو نصيبك اكيد فعلا مهما بالظبط كان.
كده كنت لسه هقول لك ان النصيب نصيب حتى لو لو لو فين او في اخر الدنيا كده كده هاخده فلازم يبقى بيه م- مش غصب يعني هو كده كده انا اسف يعني هو غصب عنه لكن بس الواحد لازم يكون م- م- يعني قابل يبوه جدا جدا طبعا الكلام اللي بيتقال كله جدا إن طبعا يعني إن ال- الواحد لما يلوم مراته او ال- او ال- او الزوجه لما تلوم آه، زوجها اكيد طبعا يعني مش مش في كل حاجه لوم مش في كل حاجه انت رحت فين انت جاي منين وهو مش كل حاجه انت هتعملي ايه انت نازله فين انت بتعملي كذا انت بت... لا لا لا ال... ال... الحب مش كده خالص الحب طبعا وفاء والحب عطاء وحاجات كتير جدا وان احنا جدا مش جدا نحاسب بعض على اخطائنا خلاص طبعا اللي حصل حصل واللي جرى جرى نبعد دايما عن اللوم وكمان المرأة كمان ممكن بذكائها وحكمتها وحسن تعاملها ممكن تسعد زوجها و- وبجد تجيب له السعادة ليه ولبيته وكمان لازم تكون هي عارفة ان هي مسؤولة فعلا عن اسعاد زوجها واسعاد كمان اولادها عايزه اقول لكم كمان اخر حاجه عايزه اقولها لكم ان الحب ده نعمه كبيره قوي ربنا اداها لنا واداها ومنها لكل حد فينا بس الاهم اننا نحافظ على النعمه دي طبعا عايزه اشكر محمد على المشاركه اللي هو ربنا يخليك يا شيخ.
قدمها لنا النهارده وبشكر كل الناس كمان اللي شاركت معانا وبشكر اسماء على الاعداد الجميل وللاسف وقت حلقتنا انتهى وبحب اشكر كل اللي شاركوا معايا وبعتوا لي SMS على مدار الساعتين اتمنى يكون طبعا عيد حب سعيد عليكم وكمان عيد اضحى سعيد عليكم وتاكلوا لحمه كتير وما تعملوش مظاهره زي الاسماء لسه منزله بتقول ان الخرفان بكره هتعمل مظاهره خليك نباتي هونك في حياتي يعني حتى الخرفان كمان يا جماعه بقت بتهزر عايز اقول لكم ان هو عيد سعيد عليكم وعلى مصر كلها وكل سنه وانتم طيبين آه، نعيش كلنا بامان نحب بعض وكمان نخاف على بعض وزي ما قلت برضو الحب عندنا حصري طول العام تحب تقول ايه بقى للناس كل سنه وكل مستمع راديو بلدنا بخير وطيبين دايما يا رب وطبعا عيد سعيد ان شاء الله عليكم وعليكم وعلى الامه الاسلاميه كلها وعلينا وعليكم لا ميرسي عندنا وكل سنه وانتم طيبه وميرسي الاسماء وميرسي كل ال team بتاع راديو بلدنا وشكرا ليكم وتصبحوا على خير وانت طيب يا محمد وزي ما قلت نعيش كلنا بامان نحب بعض نخاف على بعض وكل سنه وانتم طيبين وبخير استنوني ان شاء الله في حلقه جديده موضوع جديد كل يوم سبت الساعه 12 بعد نص الليل بكلام في الحب مع شاهين انور وتصبحوا على الف خير